السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم أخلص قلوبنا اللهم خلص قلوبنا اللهم أحيي قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نقي قلوبنا اللهم ازرع حبك في قلوبنا اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك اللهم احيي قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا هنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1446 بعنوان فأين تذهبون وبعد الحلقات الست التي مضت قال بعض الناس ما علاقة هذا الكلام الذي ذكرته بقضية رمضان هذه دروس عامة وقلت أن الذي يقول هذا الكلام لم يفهم لم يفهم مقصدنا ارجع مرة أخرى إلى حلقة المقدمة أو الحلقة الثانية في هذا الموضوع ونحن نقول أننا نريد أن نستعد لرمضان هذا العام استعدادا خاصا نتيجة تغير الظروف وتكالب الهموم والمشاكل والابتلاءات والأحزان فلذلك إذا صمت رمضان هذا العام كالعادة كعادتك كل عام فستخرج بنفس النتيجة لم تعتق رقبتك من النار وبعد رمضان تعود المعاصي نفسها كما كانت وتعود الغفلة كما كانت وتعود لتحيا حياتك كما هي لم يصنع رمضان فيك شيئا لأن المقدمات لابد أن تؤدي إلى نفس النتيجة لذلك لابد من تغيير هذه القضية التي تكلمنا فيها منذ بداية الموضوع القضية تحتاج إلى تغيير وقلنا أن التغيير على آه، أربعة أنماط أولا بداية التغيير الفكري تغيير الفكر إن دماغك دي تتغير طريقة تفكيرك تتغير مفاهيمك تتغير واتكلمنا عن التغيير الفكري ان نمرة واحد فهم الدنيا التغيير الفكري وقلنا البداية في التغيير الفكري الانتقال من محورية المصلحة الى محورية المبدأ المبادئ العقائد الشرائع التغيير يبدأ من الى من محورية المصلحة بعد ما كنت عايش كل حياتك بتدور على مصلحتك بتدور على شهواتك بتدور على أهوائك بتدور على مزاجك بتدور على اللي يريحك بتدور على اللي يبسطك بتدور على اللي يعجبك انتقال من ده لا عايز انتقل بقى إلى إيه اللي يرضي ربنا إيه اللي يرضي ربنا في حياتي دي إيه اللي يرضي ربنا في طريقة عيشتي دي ايه اللي يرضي ربنا في اقوالي دي ايه اللي يرضي ربنا في فكري ده ودماغي دي الانتقال من محورية المصلحة الى محورية المبادئ والاصول والعقائد والشرائع بدل ما كل تفكيرك ازاي انا اجمع فلوس اكتر ازاي انا اركب عربية احسن ازاي انا يبقى معايا شهادة اعلى ازاي يبقى معايا لا ده انا افكر بقى ان انا بحثي عن هذه الاشياء انا بدور على فلوس اكتر عشان ارضي ربنا ولا عشان استمتع بالشهوات يبقى القضية تتحول فكريا دماغك دماغك نفسها بتفكر ازاي انت بتفكر فيه انك انت مرتبتك تعلى في الدنيا ووجهتك ليه ليه هل هذا سيشغلك بالله ولا يشغلك عن الله هل هذا يرضي الله ولا يرضي طموحاتك وذاتك وشخصيتك ومراداتك وأهواءك وحظوظك النفسية لذلك قلنا اثنين تصحيح المفاهيم مفهوم الحياة وتلك الأيام نداولها بين الناس الدنيا متعها زائفة مكدرة منغصة الحياة ابتلاءات وتمحيص ثم انتقلنا إلى فهم الناس والبشر والمخلوقين الذين تتعامل معهم والذين يعيشون معك أن هؤلاء المخلوقين لا يقدرون على شيء لا يملكون لك جلب نفع ولا دفع ضر فما الانشغال بهم إذن هؤلاء المخلوقون نواصيهم بيد الله وقلوبهم بيد الله وعقولهم بيد الله وجوارحهم أيديهم وأرجلهم بيد الله فلذلك انشغالك بهؤلاء الناس لن ينفعك إنما انشغل بالذي خلقك وخلقهم وهو القاهر فوقك وفوقهم ثم لا نجاة من أذى الناس الذي يعمل وهذا غالب عمل الناس في هذه الأيام الذي يعمل على محورين محور إرضاء الناس ومحور النجاة أو الأمان من أذى الناس المحوران العمل عليهما فاشل لن تستطيع أن ترضي الناس ولن تنجو من أذى الناس هذا حاصل ثم انتقلنا إلى فهم النفس ازاي تفهم نفسك وخلصنا الى الى انك عبد مربوب مقهور اعمالك مستحقه ونفسك مملوكه مملوك ممتحن في صوره مالك متصرف مبتلى ده فهم الانسان فهم نفسك انت مين امام الله ثم انتقلنا الى فهم الدين وأصوله ومبادئه وشرائعه وذكرنا أن فهم الدين يكون بتأس- بتأصيل الأصلين الكتاب والسنة ثم تكلمنا عن قضية فهم الدين وسعنا الكلام أخد ديني منين وأعمل إزاي قلنا لك ظاهر النص في الكتاب والسنة إذا أردت فهما فهم السلف ليس لأننا نقول ذلك ليسنا ندعو إلى مجرد منهجنا بل هو الحق الصرف الذي لا محيد عنه قال الله عز وجل فإن آمنوا الخطاب للصحابة فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم هؤلاء هم المتبعون الذين أمرنا الله باتباعهم إذا فهم الدين بظاهر النص من الكتاب والسنة بعمل النبي محمد لم نتعبد باتباع بشر إلا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا باتباعه مطلقا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واتبعوه لعلكم تهتدون وإن تطيعوه تهتدوا ولا النبي صلى الله عليه وسلم اللي حملوا النبي على عيننا وراسنا من فوق واللي ما عملوش ما يلزمناش ثم انطلقنا الى مجموعه من الفايد كل الكلام ده لتغييرك من جوه لتغيير دماغك علشان تتظبط عشان تقدر تحصل على الهدف اللي هو العتق من النار عشان تقدر توصل للهدف اللي هو الثبات بعد رمضان هتفضل طول عمرك رايح جاي رايح جاي رايح جاي هتقع وتموت والموت غلط مفيش إعادة اللهم إني نسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ثم تكلمنا بعد ذلك على تصحيح مجموعة من المفاهيم مفهوم النجاح في الحياة وحذرنا من الغزو الفكري الغربي وقلنا لا تتبع الكفار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ت... صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تستضيئوا بنار المشركين قال الحسن البصري لا تستشيروهم في أموركم ولا تأخذوا برأيهم في شيء منهم ده معنى لا تستضيئوا بنار المشركين النهارده انت المقاطع كلها كفار وقدامك النبي وقدامك اقوال الصحابه والتابعين والعلماء وانت تعرض عن هذا لان التانية دي جاية على مزاجك وفصلنا القول في انه يبحرون الى غير مرفأ دول ما بيتكلموش عن الاخرة عن الجنة والنار عن ربنا هم بيتكلموا عن نجاح اخر غير نجاحنا تفهيم تصحيح مفهوم النجاح اتنين تصحيح مفهوم السعادة واتكلمنا ايه السعادة في الاسلام ثم تكلمنا عن تصحيح مفهوم الحرية الحرية في الإسلام إيه هي ألا يكون لغير الله فيك بقية حر من غير الله ثم تكلمنا عن قضية مفهوم الحقوق والواجبات إيه حقك إيه الواجب عليك تجاه ربنا تجاه نفسك تجاه والديك تجاه زوجتك وأولادك تجاه الأقارب والأرحام تجاه الجيران تجاه الأصدقاء والأحباب والأصحاب تجاه الناس جميعا تجاه الكفار تجاه العالم كله إيه ضابط الحقوق إيه حقي وإيه الواجب عليا ثم تكلمنا عن مفهوم القوامة على الزوجة مفهوم السمع والطاعة للزوجة من الزوجة والأولاد لرب البيت الأب كل هذه المفاهيم أنا كل اللي حصل بقى كل اللي أنا قلته دلوقتي ده مراجعة سريعة لكل اللي حصل في الست حلقات اللي فاتت علشان تكون شخص يعتق من النار لما اتكلمنا في البداية قلنا ان بداية التغيير بداية التغيير الفكري اتنين تغيير الوسط والبيئة المعاشة نيجي بقى هنا نقول انت صمت كام رمضان في حياتك عمل ايه رمضان فيك واحنا قلنا من زمان احنا قلنا ديك ال- الدورة رقم 17 في 16 دورة لرمضان قبل دي قلنا اتكلمنا كتير بقى قلنا ان رمضان ده فترة تدريب تدريب مركز زي ما ربنا جل جلاله لما خلق سيدنا آدم عليه السلام جعلوا في الجنة فترة تدريب أولي التدريب ده كان التدريب على الأمر والنهي والتحذير من العدو ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما الامر اهو كلها اسكنا كلها اسكن كلها ولا تقربا النهي ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين والتحذير من الشيطان فربنا جعل سيدنا آدم في الجنة فترة يدربه على الأمر والنهي والحذر إن الشيطان لكما عدو فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها الوعد والوعيد إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى تدريب عملي قعد فترة لحد ما أخطأ نزل ربنا جل جلاله أخبرنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي آدم فنسي ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته لما علم الله أن الذرية ستنسى والذرية ستجحد جعل رمضان مثابة تذكير سنوي كل سنة يذكرك بهذا الأمر عشان كده كان كلامنا إيه أن في رمضان إقامة حاكمية الله على النفس قلنا إزاي إنك تيجي قبل أذان المغرب بدقيقتين وعطشان وريقك ناشف وهتموت على بق ميه وقدامك كوباية المية وقدامك الطعام والحلو والحامض وابنك الصغير قاعد قدامك يوم يقول لك اشرب يا بابا وانت تمسك كوباية كده وتقول طيب اما المغرب يدن يا دي فاضل دقيقتين مش هتفرق اشرب اشرب ما ينفعش يا ابن اشرب ما ينفعش ليه هي دي اللي انت لازم تقولها وتقررها على نفسك ما جاش الاذن من السماء هي دي اللي بتتعلمها في رمضان انك انت في غير رمضان وقت ما انت عايز تشرب بتشرب تاكل وتشرب زي ما انت عايز ليل ونهار في رمضان حرم عليك الحلال الزوجة الحلال بقت قدامك وممنوع تمد ايدك فلا رفث من إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث نفيس قدامك المية وممنوع لحد ما يجي الإذن من السماء الله أكبر تشرب هي دي بتتعلمها وتتربى عليها إذا كان قد حرم عليك الحلال في رمضان في نهار رمضان حرم عليك الحلال فهل تأتي الحرام الحلال ممنوع تعمل انت الحرام ذلك هذا التدريب ال ال دايما الجيوش الكبرى لهم فترة تدريب لازم كل فترة تدريب بال بال بالذخيرة الحية تدريب حقيقي هذا هو في رمضان تدريب بالذخيرة الحية تدريب زوجتك قدامك والميه قدامك والاكل قدامك ممنوع تدريب على اقامه حاكميه الله على النفس فاذا تعلمت في رمضان هذه هي القضيه الصناعه دي ان تنفعك بقى بعد رمضان لكن الذي يصوم كالعاده يصوم ولا يبالي انت صمت رمضان كام سنة النهاردة هذه السنين كلها عملت فيك ايه غيرت فيك ايه السؤال باين شكلك مفيش حاجة اتغيرت هو بتصوم رمضان تمتنع عن الاكل والشرب المغرب تاكل تنام و- كالعادة عايزين بقى رمضان السنة دي رمضان على غير العادة يبقى لازم نبحث إذا أردنا رمضان غير المعتاد نبحث عن العوائق اللي كانت تمنعنا من تحصيل فوائد رمضان ايه العوائق والموانع تعالوا نبدأ في الحلقة الجاية احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته